الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يدع فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم أعنا على صيام نهاره وعلى قيام ليله على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين وصلوا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة تبسيط العقائد الإسلامية وكنت قد تكلمت في اللقاء الماضي واللقاء الماضي قبل الماضي عن بعض الصور التي يقع الناس فيها بجهلهم من شرك بالله تعالى فتكلمت عن الذبح وبينت أن الذبح عبادة قال تعالى فصل لربك وانحر صل لله وانحر لله فمن ذبح لغير الله فقد أشرك كالذي يذبح للجن جماعة عزار ثم تكلمت في اللقاء الماضي عن النذر وبينت أن النذر أيضا عبادة ما تنبغي إلا لله وأن من نظر لغير الله فقد وقع, فقد وقع في الشرك قال تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فالنذر لا يكون إلا لله لا يكون لأي أحد غير الله وتكلمت عن النذر المباح منه والمحرم ويعني فصلت في هذا الموضوع تفصيلا وفي هذه الليلة المباركة أذكر بعض إخواني بموضوع كنت قد تكلمت فيه من سنين وشاع وذاع والحمد لله ولعل البعض لم يسمعه إلى الآن من الحضور وهو من الأهمية بمكان ألا وهو بعض الكلمات الشائعة على ألسنة العامة التي فيها من المخالفات الشرعية ما الله به عليم هناك كلمات وأمثال شائعة على ألسنة الناس كلها أخطاء ومنها ما هو شرك بالله عز وجل وهذا الموضوع تكلمت فيه في دروس وفي هذه الليلة أنتقي أشياء على جناح السرعة من الكلمات الشائعة على ألسنة الناس وهي من الشرك الحلف بغير الله عز وجل تنظر إلى الناس في حلفهم فترى العجب العجاب يقول لك وراس أبويا وتربة أمي ومقام النبي الغالي والمية الطهرة والعيش والملح والأمانة وشرفي يقولك احلف بشنبي بعضهم يحلف بشاربه ها وتشبيك العشرة الكرام دول في بعض يا راجل كل هذا باطل حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ولقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وفي رواية فقد أشرك شرك أصغر لا يخرجه عن الإسلام بس شرك كفارته أن تقول لا إله إلا الله إحنا تربينا غلط مش تربينا غلط يعني تربينا على الحرام لا ما تعلمناش كويس ما تأسسناش في ديننا كويس فقد تغلبنا العادة تبقى عارف ان الحلف بغير الله لا يجوز وبعدين عادتك تغلبك تقول والنبي أه. وتربة أبويا ورحمة أمي أقول لك يا راجل ما الراجل الشيخ قال الكلام ده غلط تقول لي والله يا ابني اتعودنا معلش طب أعمل إيه قل لا إله إلا الله إذا أي حد يحلف بغير ربنا يعلم أن هذا من الشرك الأصغر وكفارته أن يقول إيه لا إله إلا الله ومش عايزين أبدا أبدا نقسم إلا بمين بالله لك أن تقسم باسم من أسماء الله ربنا احنا نعرف من أسمائه كم اسم 99 أي اسم يدل احلف بيه قل والله قل وربنا قل أقسم بالرحمن ينفع من الرحمن الله خلاص أقسم بالحي الذي لا يموت ما هو ربنا اسمه الحي مش كده ماشي يبقى تقسم بأي اسم من أسماء ربنا أو بأي صفة من صفات ربنا جماعة الفلاحين يجي يحلفوا يقول لك وجلال الله لا انت متعشى عندنا وجلال الله تسمعوا الكلام ده ينفع الحلفان ده ينفع لأن ربنا من صفاته ذو الجلال ذو الجلال والإيه والإكرام يبقى ينفع تقسم بصفة من صفات ربنا يقول لك وحياة ربنا ينفع لأن ربنا من صفاته أنه إيه حي يمشي يبقى تقسم باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله النبي كان أكثر حلفانه إيه قل والذي نفس محمد بيده ده فعل من أفعال ربنا إن نفس نفوس العباد بيده أقول لك أقسم بمقلب القلوب أن يقبك من الذي يقلب القلوب الله وحده ربنا بس إنما تقولي تربة أمي ومقام النبي الغالي والنبي والرسول و... والكعبة الشريفة وكل الكلام ده لا يجوز طيب اثنين من أخطاء الناس في هذا الباب التشاؤم يقول لك فلان وشه يقطع الخميرة من البيت تقولوا كده يقول لك أنا اصطبحت بوش مين النهاردة هذا شرك بالله عز وجل التشاؤم شرك التشاؤم شرك ديننا مفيش فيه تشاؤم ديننا دين التفاؤل النبي كانت تعجبه الك... كان يعجبه الكلمة الطيبة ويحب الفأل الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك رواه أبو داود في سننه والحديث صحيح الطيرة يعني ايه التشاؤم ليه سموا التشاؤم طيرة اصل العربي زمان اما كان يحب يجي يسافر او يعقد تجارة او يتجوز جوازة كان بعضهم يزجر الطير يزجر الطير يعني ايه كيف طائر واقف شوية حمام واقفين يحدفها بطوبة ولا حاجة يهيجها إذا طارت جهة, جهة اليمين استبشر وإذا طارت جهة الشمال تشاءم عشان كده غلب على التشاؤم اسم ايه الطيرة ما عندناش تشاؤم يا مسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة ما فيش تشاؤم في الإسلام وخيرها الفأل في, في تفاؤل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم رواه البخاري في صحيحه طب أنا إذا خرجت من بيتنا شفت شيء قبض صدري رايح الشغل جاي نادي لقيت حادثة قدام البيت أنا كإنسان طبيعي صدري هيحصل له إيه؟ ينقبض طبيعي ده شعور طبيعي لو رجعت من الشغل عشان شفت الحادثة يبقى وقعت في الطيرة اللي هي الشرك أما الحل ايه امضي لما خرجت له وقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك إيه يا عم هو أنت مش حافظ قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الناس حالها عجيب قوي يقول لك أنا شفت قطة سودة بتشائم القطة السودة بتشائم الكلب الاسود بتشائم من الرقم 13 ده رقم نحس بعض الناس بيتشائموا من يوم الاربع ما هذا الكلام يا مسلمين ما عندناش تشاؤم في الاسلام عندنا تفاؤل وشك يقطع الخميرة من البيت ده مثل شيطاني انا اصطلحت بوش مين النهاردة ده كلام الناس الجهلة صلوا على المصطفى كذا على العموم بقى من ضمن الأخطاء الشائعة على ألسنة الناس قولهم فلان فلان ترى الله برسيمه تقول له شغل فلان عندي يقول لك ما ليش غير فلان ده ترى الله برسيمه اسمع الكلام ده هذه كلمة تقال في وصف الإنسان قليل الفهم وهذا كلام خاطئ من جهتين الجهة الأولى أنه في وصف للإنسان الذي كرمه الله بالحيوان وهذه قلة أدب توصف إنسان أنه طور واحد مسلم توصفه أنه طور هذا سوء أدب الخطأ الثاني فيه أيضا سوء, سوء أدب مع الله حيث بين أن لله ثور غبي وللناس ثيران أفضل من ثور الله هذا كله كلام باطل كله كلام باطل ما تقولوش رابعا ولا خامسا من أخطاء الناس في هذا الباب هذا المثل الشيطاني اللي بيذبح عبادة من أعظم العبادات مين بيتخانقوا ادخل يا عم الحاج اصلح بينهم يقول لك يا ابني قالوا قالوا في الأمثال ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه مثل بيحض على ترك عبادة النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بيقول ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصلاة والصيام والصدقة أقول لكم على عبادة ثوابها أعظم من ثواب الصلاة والصوم والصدقة قالوا ما هي يا رسول الله قال إصلاح ذات البين إنك تصلح بين الناس واحد صايم اثنين وخميس صايم بقاله جمعة متواصلة وكل يوم تراويح بمئة ركعة وأنا رحت صالحت بين راجل ومراته ثوابي أعظم من ثوابه أصل المسلم الذكي يعرف من أين يكهل الكتف يعرف إيه هو العمل اللي بيوزن وينشن عليه ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصلاة والصيام والصدقة إصلاح ذات البين يطلع لك شيطان يقول لك ارجع ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه أقول له أنت كذاب ربنا بيقول إنما المؤمنون إخوة فإيه؟ فأصلحوا بين أخويكم والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإصلاح بين الناس أعظم ثوابا من الصيام والز- والصدقة والصلاة المثل ده مثل شيطاني مش عايزين نسمعه ثاني ها؟ آه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمره بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الله يستر عليك كذا من أخطاء الناس في هذا الباب قولهم الباب المردود يرد القضى المستعجل هو الباب المردود يرد القضى هو قضاء الله في حاجة ترده قال عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه نوال بل مردود يرد القضاء المستعجل قضاء الله نافذ لا يغني حذر منه قدر العاقل يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله قال رسول الله اعقلها وتوكل إنما إذا أراد الله بك أمرا لا مرد له خلاص حاجة واحدة بس ممكن ترد القضاء هي إيه الدعاء قال رسول الله لا يرد القضاء إلا الدعاء إذا الدعاء بيرد قضاء بقضاء مش يرد القضاء بالكلية واحد ربنا قضى عليه مرض فدعا الله ودعا ودعا فرد الله بالدعاء قضاء المرض بقضاء العافية واضح كذا من أخطاء الناس في هذا الباب قولهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه يقولها الناس عند نزول المصائب ما كانش ده من هدي النبي النبي كان بيقول والخير كله بيديك والشر ليس إليك خالق الخير والشر الله لكن من الأدب أن ننسب الشر لأنفسنا أو للشيطان ولا ننسب الخير إلا لله عز وجل عند نزول المصائب ربنا ما علمناش نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواء علمنا نقول ايه ها؟ عند المصيبة نقول ايه إنا لله وإنا إليه راجعون مش عايزين فزلكة عايزين نلتزم بكلام ربنا والنبي علمنا نقول عند المصيبة ها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها وخير الهادي ها هادي محمد صلى الله عليه وسلم كذا من أخطائهم في هذا الباب عند الخوف من الحسد قولهم امسك الخشب يقول لك أنا جبت شقة بمتين ألف امسك الخشب ولو عنده حاجة خشب قدامه يخبط عليها او خمسة وخميسة ها كل هذا باطل امال لو انا خايف على نفسي من الحسد اقول ايه ما شاء الله لا قوة الا بالله بارك الله ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله في حاجة اسمها الحسد وحاجة اسمها العين وحاجة اسمها النظرة الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير أو وصولها إليك أو إلى غيرك والعين هو التحصر على وصول غيرك إلى ما عجزت عنه والنظرة هو أن يعجبك فعلك فتنسبه إلى نفسك المؤمن لا يحسد أبداً أبدا لكن ممكن يوصلك بالعين زي ما الصحابي شاف صحابي بيغتسل قال ما هذا ولا جلد مخبأة فوعك شاف أخوه بيغتسل طبعا ستر العورة اللي شاف دراعاته كده وصدره وظهره جميل ما شاء الله وأبيض قوي قال له ايه ده ايه ده ولا جلد مخبأة ده كأنك عروسة بقالها عشرين سنة ما استحملتش والنهاردة حموها بقى عشان فرحها والست زمان في الريف كانت تقلع وتزرع في الغيط مع ابوها والقشف واصل لحد ركبتها وقعدت تسرح من عيد للعيد تيجي بقى الفرح تحس انها ايه واحدة تانية النهاردة العيلة عندها 12 سنة وبتعمل اللي اللي الست اللي متجوزة ما بتعملوش كل حاجة فبيقول له ايه ده ايه ده يعني ايه الحلاوة دي ولا جلد مخبأة راح الصحابي وقع على وشه قال له النبي الحاو فلان سهل بن حنيف هيموت راح له ايه اللي حاو قال فلان قال كذا كذا قال له اغتسل جاب مية غسله وصبها على دماغ المحسود فنشط كأنما نشط من عقال كانه كان متكتف وتفك ثم قال له النبي على ما يقتل أحدكم أخاه هلا برقت قول اللهم بارك يا أخي والله بارك الشاهد دول صحابة واحد أصاب واحد بالعين المؤمن ما يحسدش ما هو الحسد تمني زوال النعمة من الغير واحد راكب عربية تقول يا سلام لو اصبح وتبقى العربية دي بتاعتي ده ايه الحسد قول اللهم بارك وارزقني خيرا منه يا رب بارك لي واديني احسن منه الحاسد نفسه خبيثة عامل زي ايه الحاسد عامل زي الجيفة اللي بيعف عليها الذباب ولذلك كل صاحب نفس خبيثة الشياطين ماشية طوابير حواليه هو بي- بيعفوا عليه من نفسه ايه خبيثة فالمؤمن لا يحسد ابدا مؤمن على طول لسانه حلو ما شاء الله اللهم بارك مش عارف ايه حتى جميع العوام آه، يقول لك اللهم صل على النبي هو قصده كده ايه يبارك يعني صلى الله عليه وسلم دي ده الحسد العين هو التحصر على حصول غيرك على ما عجزت عنه انا ما بتمناش انها تزول انا زعلان ان هو عنده اللي مش عندي لكن ما بتمناش ايه زوال بالعين ممكن تصيب ممكن تقتلك النظرة بقى ان عملك يعظم في نفسك زي قارون انما اوتيته على علم عندي فخسفنا به وداره. زي الواد بتاع سورة الكهف اللي نسب الفضل لنفسه بتاع الجنة بتاع البستان او البستانين ولئن رددت الى ربي لاجدن على طول بقت صعيدا زلقة ربنا حرقها له ارسل عليها حسبان من ايه من السماء هولع له فيها سبحان الله فانت إذا خفت من واحد انه يحسدك انت من الاساس لو عايز كل يوم تأمن من الحساد صلي الفجر في جماعة والنبي قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله في حماية ربنا وبعد الفجر قول ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم خلاص ويا سلام بقى لو قرأت الإخلاص ثلاث مرات والفلق ثلاث مرات والناس ثلاث مرات أنت في حماية الله حتى تمسي يجي المغرب تقول الكلمتين دول بعد بعد المغرب أنت في حماية لحد الصبح بلاش بقى امسك الخشب وخمسة وخميسة وخرزة زرقاء والكلام الفارغ ده نعم كذا من أقوالهم الشنيعة يقول لك ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة كلمة خبيثة تزرع سوء الظن بين المسلمين وتنسف المؤاخاة بين المسلمين وتنسف الخيرية في أمة النبي محمد يا عم الخير ماضي في هذه الأمة إلى يوم القيامة أمتنا على ما فيها من معايب أحسن أمة إلى يوم القيامة هو في أمة على وجه الأرض بتوحد ربنا غيركم مين اليهود مشركون النصارى مشركون البوذيون ال- مفيش حد موحد مفيش حد يعرف ربنا غيركم كل الأمم كفرت ما في أمة على التوحيد إلا أمة النبي محمد تقول لا ده خلاص خلصت ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة لا لا كذا من أخطائهم يقول لك اتقي شر من أحسنت إليه هذه تشبه التي قبلها تزرع سوء الظن بين المسلمين ليس كل من أحسنت إليه يسيء إليك اتقي شر من أحسنت إليه هو كل من أنت أحسنت عليه أسألك لا في ناس بتقابل الحسنة بحسنات وتقابل الجميل بجميل العروض وترد المعروف بمثله بل وبأفضل منه الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب كذا قول بعضهم على سبيل المدح يقول لك تقول له عايز أعمل آه، مكتب يقول لك هجيب لك واد نجار ابن حرام صوابعه تتلف في حرير يقولوا كده ولا لا هو قطر ابن حرام بيشتمه ولا يمدحه يمدح فسب بامه يقول لك الواد لعيب الكرة ده جاب جول من على بعد 50 ياردة واد ما حرام خرب عقلك ده هذا قذف امال اقول ايه ربنا يرضى عنك قول راجل نجار ذكي صنايعي حرفي صوابعه اترف تتلفف حرير بلاش ابن حرام دي ودي قذف للمحصنات وهذا من السبع الايه الموبقات انت مش قاصد انا عارف ما تقولش فكر كذا قولهم ربنا يخليك أدام الله أيامك أطال الله بقاءك كل ده غلط أنت بتدعو الله في أجل مؤجل خلاص ربنا يخليك خليه لحد امتى ده لكل أجل ايه كتاب امال اقول ايه وربنا يبارك في عمرك تفرق طبعا تفرق كتير عمرك واحد البركة فيه انك تعمل اعمال عظيمة جدا في اوقات قصيرة جدا انما لكل اجل كتاب كل من عليها فان ربنا يخليك لحد امتى يعني كذا قولهم اللي يتجوز اتنين لا قادر لا فاجر ليه كده ليه فاجر مش متجوز على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وبشهود وولي ورضا الزوجة ومهره ليه فاجر الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. كذا قولهم في الزواج عقد قران يقول لك هدعوك لعقد قر- قران بنتي غلط لأن القرين هو من صاحبك وأنت له مبغض ولم تأتي لفظة القرين في القرآن إلا وهي مذمومة قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد أمال اسم- اسمه عقد زواج عقد نكاح ومن أسمائه في اللغة عقد تمليك ملك ده من أسمائه في اللغة نعم كذا قولهم عند الزواج بالرفاء والبنين تقول لي فيها ايه دي بقى هذه كلمة جاهلية كان بيقولها ابو لهب وابو جهل زمان الرفاء يعني المودة والبنين عشان كانوا بيكرهوا الايه البنات اما نقول ايه وبارك الله لكما بارك عليكما جمع بينكما في خير ما احنا السنة ما سابتلناش حاجة ما تقول كلام النبي محمد أحسن صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة نعم كذا قولهم نوم الظالم عبادة نوم الظالم عبادة عبادة فعلا لا مش عبادة مش عبادة ده من أعداء ربنا ما نقول ايه نقول نوم الظالم راحة يعني من شره ما مش عبادة إنما المؤمن المؤمن إذا نام ليقوم لطاعة فنومه إيه عبادة نوم عبادة قوم عبادة أكل عبادة شرب عبادة قال, معا... قال حذيفة إني لأحتسب على الله نومتي وقومتي أصلا أنا بنام بدري عشان أصحى بالفجر بساعة أصلي أربع ست ركعات قيام ليل نوم هنا إيه عباد عباد لما نوم الظالم عبادة غلط دي, دي غلط كذا قولهم في الحلفان بذمتك أنا راضي ذمتك يا شيخ يقول لك بذمتك هذا حلف بغير الله والنبي قال من كان حالفا فليحلف بالله كذا قولهم افتكرنا سيرة القط جاي لط لا ناس قاعدين كده واحد جه صاحبه يوه يا ريتنا افتكرنا 100 جنيه افتكرنا سيرة القط جاي لط فيها ايه دي فيها تسفيه لمسلم فيها ازدراء لمسلم هذا كلام يجلب السخط الواجب لاحترام المتبادل بين المسلمين يقول يا سلام تعالى كنا في سيرتك والله بالخير يا راجل سبحان الله القلوب عند بعضها الناس الطيبين يقولوا كده كذا قولهم فلان فلتة من فلتات الزمن أنا كان عندي عيل بقى ذكي جدا واد فلتة فلتة يعني إيه فلتة فلت من مين ده هو في حاجة فلتة في حاجة فلتة قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر فلتة إيه يا طيب انت فلتة إيه قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فلتة إيه كذا قولهم عند رؤية الشيء العجيب يا دين النبي حد يشوف حاجة عجيبة او يتحكي له حكاية عجيبة يقول يا دين النبي كلام فارغ ما تقالش امال لما اشوف حاجة عجيبة اقول ايه سبحان الله لكل عجوبة سبحان الله ولما كان الإسراء عجيبا بدأ النبي سورة الإسراء بقوله إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده كذا أحذر من كلمة تدور على الألسنة يقول لك يعلم الله أني فعلت تقول له واحد انت كنت ناوي تجيلنا لك يعلم ربنا انت ناوي تديني فلوسي يعلم الله عارف يعلم الله دي معناها ايه والله هذا قسم بالله فلو قلتها وأنت كاذب فهذا يمين غموس إن لم تتب إلى الله منه تغمس في النار غمس يعلم الله يعني والله والدليل اسمع إلى قول ربنا في سورة ياسين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون يعني والله إنا إليكم لمرسلون فانتبه كذا قولهم فلان رسول الفن فلان رسول الحب فلان رسول آه، مش عارف ايه وهذا استخدام للفظة الرسالة الجليلة في غير موضعها كذا قولهم فلان شهيد الفن اسمع الكلام ده شهيد الفن هو عبد الوهاب لما مات عملوا فيه لسوف علم الجمهورية وحطوه على عربية مدفع وعملوا جنازة عسكرية كان بيجاهد عبد الوهاب طول عمره هو اللي حرر فلسطين وحرر سينا وعمل كل حاجة فلان شهيد الحب اه فلان شهيد الكورة فلان شهيد الحرية انا خايف يقول بعد فلان شهيد الرأس بعد كده الشهيد من مات لكي تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى كذا قولهم كل شيخ وله طريقة لا يا حبيبي الكلام ده كلام فارغ هو طريق واحد رسمه رسول الله محمد قال تعالى قل ها قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني النبي جلس فخط خطا مستقيما ثم خط على جانبيه خطوط ثم قال ع- وهو يشير على الخط المستقيم هذا صراط الله مستقيم فاتبعوه وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يبقى الطريق واحد طريق النبي محمد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي شيخ لو علمته قد مبني في الجامع أي كلام بلا دليل كلامه لا يلزمنا لو واحد بيلم الزبالة وقال لنا الفعل ده حرام قلنا له ليه قال عشان ربنا قال والنبي قال والصحابة قالوا والأئمة قالوا كلامه يعتبر ولا لا يعتبر العلم قال الله قال رسوله جميل كذا قولهم سيء عليك ربنا حد تفعل كذا لك سيء عليك ربنا تعمل لي كذا اسمعوا العبارة دي يقول لك سئت عليك ربنا هذا خطأ لأنه جعل الله مسوق وجعل نفسه سائق لله وهذا من الكفر هو لا يقصده طبعا وهذا سوء أدب مع الله الله لا يستشفع به على أحد عشان خاطر ربنا اديني تستشفع بربنا عند فلان الله لا يستشفع به على أحد بل يستشفع بدعاء الصالحين عند الله انت قلبتها المسألة كده بلاش لا بتقولش الجملة دي تاني سيء عليك ربنا لا ولا تقول سيء عليك النبي لا صلى على المصطفى كذا قولهم اللي يعوز البيت يحرم على الجامع الكلام ده صح الكلام ده غلط ان عندي في ال... من ال- من الدرجات العلى لأهل الإيمان درجة الإيثار قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أشيلها من بقي وأنا محتاج لها أحطها في الجامع أوديها لأخوي أو لجاري ده مثل شيطاني أبو بكر الصديق لما جه في غزوة تبوك وفتح سرة قدام النبي النبي قال له إيه ده أبو بكر قال له إيه ها هذا مالي كله قال وماذا تركت لأهلك قال إيه تركت لهم الله ورسوله ماشي اللي عايز البيت حرام عدان كل اللي عنده ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نعم يقول لك بقى اللي عايز البيت حرام عدانا جحا أولى ولحم طور والكلام ده ده كله كلام فارغ كذا قولهم يمزكي حالك يبكي سمعت المثل ده قبل كده يا مزكي حالك يبكي مثل شيطان يصد عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل وفيه تصديق للشيطان وتكذيب لربنا الرحمن قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله من قال إن المزكي حاله يبكي ده المزكي ربنا هينمي له ماله هيبارك له في عافيته وعياله ومراته هيخلف عليه في الرزق هياخد الصدقة منه بيمينه ويربيها له كما يربي أحدنا فلوة حتى يجدها في الآخرة كجبل أحد أو أعظم ده النبي قال اتقوا النار ولو بشق تمرة هذا مثل شيطاني قال رسول الله إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا رواه أبو داود والحديث صحيح كذا من الأمثلة الشيطانية الحاضة على البخل يقول لك يا مربي في غير ولدك يا باني في غير ملكك تقول له أنا هتجوز واحدة أرملة ليه ده عيلين صغيرين اخد ثوابهم اصرف عليها واعفها واربي عيالها اليتامى أنا كنت مالكم العيال ترميهم لعمهم يا عم ترميهم بره عند جدهم يا عم يا عم يا مربي في غير و- ولدك يا باني في غير ملكك ش... كلام شياطين والله النبي ما قالش كده النبي قال انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والتي تليها الوسطى كذا قولهم السلف تلف والرد قصار أنا ما سلفش حد ليه السلف تلف لو اللي ياخده مش هرجع الرد خسارة يعني أكيد المثل ده اللي رواه حرامي أكلت لأموال الناس السلف سلف ده النبي محمد يقول درهم قرض خير من درهمين صدقة انت ما تعرفش انك لو سلفت واحد سلفة وحان موعد الاجل فعجز فامهلته مهلة اذنك بكل يوم من المهلة صدقة مالك الذي اعطيته للرجل مسلفه عشر تلاف يشدها لي في واحد رمضان جالي واحد رمضان قال لي مش قادر معلش اديني مهلة شهر أو اتنين رمضان بقى ومصاريف رمضان والعيد كل سنة وانت طيب معلش قلت له خلاص هديك مهلة شهرين كل يوم بتصدق عليه بالعشر تلاف تاخد ثوابهم كل يوم فإذا حان موعد المهلة وعجز وأمهلته ثانية كل يوم يتصدق بالمال كم مرة مرتين ربنا قال وإن كان ذو عسرة فإيه فنذرة إلى ميسرة ماشي السلف تلف تصدق عليه ويعفو بقى النبي قال من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قال ربنا إنما المؤمنون إخوة لا السلف تلف والرد خسارة لا ده النبي قال فيما رواه البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ربنا هيساعدك وهيسهل لك وهيديك من حيث لا تحتسب طالما انت ناوي تسد واي فلوس بتمسكها بسد بسرعة هقضيها بعيش وملح بس اتخلص من اللي عليا هيعينك ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله الحديث رواه البخاري ربنا هيتلفه في عافيته هيدمر له عياله هيعيشه في جحيم هيضيع له ماله ان ربك لبالمرصاد الناس اللي معاها تسد وبتماصل دول ظلمه قال رسول الله مطل, مطل الغني ظلم فوت تسد الواحد في الشهر معاك فلوس يقول لي خمسة ليه خليها العشرة خليها الشهر الجاي حرام عليك دي فلوس ناس قال ده جزاي ان ساعدتك تعطل مصلحتي في مالك ليه هذا ظلم وانا بقول بداية يا اخوانا لا تتداينوا الا للحاجة الجائحة الملحة في ناس التداين عندها سهل وانا قلت قبل كده ان الواحد لو مات حتى شهيد روحه محبوسة عن الجنة بدينه حتى يقضى دينه او يعفو صاحبه الدين كذا من اقوالهم وده مثل شيطاني بقى الحريم مخترعينه يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربال كأن الرجالة دول شياطين مثل شيطاني يعمل, يعمل على هدم البيوت وعلى زرع سوء الظن بين الراجل ومراته ويملأ الحياة الزوجية بالشك والريبة فتشي ورا زوجك على طول يمأمن الرجال يمأمن المية في الغربات لا كذا قولهم امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة لا امشي في جنازة وامشي في جوازة المشي في الجنازة عمل صالح والمشي في الجوازة عمل صالح احسن منه يا بخت من وفى رصيد في الحلال اه ده حلو ده ده اللي يمشي مع الشرع كذا قولهم انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب ايه رايك في المثل ده غلط هذه عصبية جاهلية عمياء تتعارض مع القرآن القرآن بيقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لا أنا وأخوي على ابن عم افرض أخوك ظالم يا أخي افرض أخوك ضلالي وابن عمك على حق يبقى أنت مع ابن عمك أنت مع الحق لو في خلاف بين مسلم ويهودي والحق لليهودي تكون مع مين مع صاحب الحق قال رسول الله انصر اخاك ظالما او مظلوما الكلام ده كانوا بيقولوه في الجاهلية بالفهم اللي احنا بنقوله النهاردة انا واخويا على ابن عم قال يا رسول الله ننصره اذا كان مظلوما فكيف ننصره اذا كان ظالما قال تمنعه عن الظلم فان ذلك نصره يبقى انت مع الحق اخوك بيتخانق مش تنزل هات شو دب دب يمكن اخوك الظالم يا اخي قول له حرام عليك يا جدع اتق الله يا ابني عايزين ندور مع الحق حيث دار كذا قولهم الحياة في الرجال يورث الفقر الخشية في الرجال عيب اللي اختشوا ماتوا لا الحياء من الإيمان الحياء خير كله لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء دي ثلاثة حديث نبوية صحيحة كذا قولهم اللي معاه قرش يساوي قرش نظرة مادية سقيمة تجعل الغني ولو كان ضلالي له قيمة والفقير ولو كان صالحا بلا قيمة عشان ما معهوش لا يا حبيبي لا يا أستاذ ربنا ما قالش كده ربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم بل يساوي عند ربنا قال رسول الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وفي رواية ولا إلى أموالكم دي رواية صحيحة ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كذا قولهم حاجة تأثر العمر كلام فارغ لأن العمر محدد لكل أجل كتاب وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا كذا قولهم أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا يقول لك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا يعني غاية دقيقتين أنا وأعوذ بالله إيه يا عم في صرعتنا في إيه ليه بتقول أعوذ بالله من كلمة أنا ليه طب ما النبي قال انا سيد ولد ادم ولا فخر وقال انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ما قالش يعوذ بالله من كلمة انا متى تكره كلمة انا في حالتين اثنتين فقط اللي هم ايه انا بسأل بقى حد يقول اللي هم ايه صلوا على المصطفى تكره كلمة أنا في حالتين اثنتين فقط الأولى عند الاستئذان روى الشيخان في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها حب يخبط على الشقة تقول من خد يقول لي أنا محمد أنا أحمد حسين عبد الله ابو عباس ابو ابراهيم مش كده لا يقول انا انا كده عرفته انت ابن مين في مصر يعني يا انا مين انت هذا مكروه وذلك لما جاب قال النبي انا الانا انا كانه ايه كرهها مكروهه في هذا الموضع لازم تفسح عن نفسك انا فلان ولو معاك حد تقول هو معايا فلان جايز انا حابب ادخلك لكن لو عرفت ان معاك فلان لا عايزك ولا عايزك صح لازم عندنا ادب ادب الاستئذان ادب ضايع هذه حالة الحالة الثانية اذا قلتها على سبيل الكبر والعجب والفخر هذه مكروهة بقى انت مش عارف انا انت بتكلم مين ما عارفش انا ابن مين اقول لك عارف عارفك وعارف ابوك انتوا الاثنين خرجتوا من مجرى البول وبتبقوا جايك منتنة في المخاض انت مين يعني اولك نطفة مذرة اخرك جيفة قذرة تحمل في حشاياك العذرة انت يعني انما اذا قلت انا على سبيل الخبر فلا اشكال في ذلك مفيش فيها حاجة كذا قولهم إذا لو واحد كده يعني ما ربنا فتح عليه وموسع عليه يقول لك أيوة يا عم رزق الهبل على المجانين فلان بقى عنده الله يصدق اللي قال يدي الحلق ها، للإمام ودان الكلام ده صح يا مسلمين الكلام ده فيه قلة أدب مع ربنا الكلام ده فيه شتيمة لربنا ربنا حكيم هو انا لو جبت حلق هدية لواحدة ودانها مقطعة اقول له راجل مجنون جبت جزمة لواحد رجليه مقطعة يقول له انت بتشتمني ربنا بيدي بحكمة وبيمنع بحكمة سبحانه وتعالى رزق الهبل على المجانين مين قال كده رزق العقلاء والمجانين على من على الله كذا قولهم لو واحد بقى كده غلبان مسكين بتاع وربنا اداله يقولوا ايه ابكي على الزمان اللي عمل القصير شمعدان حد سمع المثل ده بيقولوه ابكي على القصير ابكي على الزمان اللي عمل القصير ايه شمعدان أقول قال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ربنا بيدي بعلم حكمة بخبرة جل جلاله وسبحانه وتعالى كذا من قولهم في هذا الباب الكذب في المنام واحدة ابنها بيصليش تقول له مش شفت لك امبارح حتة حلم يا ابني شفت لك رؤية امبارح انك لابس ابيض فابيض وبتصلي في الكعبة اقول لها يا حاج انت شفت صحيح تقول لي يا ابني بقول كده وكده يمكن يصلي الكلام ده ينفع انت عارفين اللي بيقول انا شفت في المنام وما شافش يبقى كذب على مين كذب على الله فهذا من اكبر الكبائر اسمع روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى ما هو الفرى فرى جمع فرية الفرية يعني إيه الكدة الكبيرة إن من أعظم الفرى أن يد- يدعى الرجل إلى غير أبيه ننسب واحد لغير أبيه أو يري أو يري عينيه ما لم ترى او يري عينيه ما لم ترى يقول لك شفت في المنام وما شفت هذا كذب على الله او يقول على رسول الله ما لم يقل صلى الله عليه وسلم كان من الافعال البسيطة الحقيقة لكنها خطأ تقبيل النقود او تقبيل الخبز اذا التقطناه من على الارض واحد ماشي لا حته عيش لا في الارض فشيلها يروح ايه يقول لك نعمه يبصها ويحطها على دماغه كده او واحد صنايعي صاحب الشغل بيقبض وياخد فلوسه ايه بيقولها لك نعمه ويبصها كده الكلام ده لو اصل لا العيش ده جماد فلوس دي جماد ولم يشرع لنا ان نقبل اي جماد الا شيء واحد اللي هو ايه الحجر الاسود بس حتى الركن اليماني لا يشرع لنا ان نقبله شايف ايه اللي قالك بوس الفلوس ولا بوس العيش وبوس ايوه يا نعمة اه بس مش من هدي النبي تقبلها والنبي قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كذا من اخطائهم في هذا الباب قولهم ربنا عايز كده ربنا عايز كده وربك لما يعوز بقى وربنا عايز عايز يعوز العوز يعني الحاجة ما ينفعش تقول ربنا عايز تقول ربنا ايه يريد لان العوز يعني الحاجة فعال لما يريد لا بعض المشايخ يقول لك ربنا عايز غلط تقول عايز على ربنا غلط قل يريد سبحانه وتعالى فعال لما يريد كذا قولهم آه الأذان فلتفضل أشهد أن محمد رسول الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم ارض عنا واغفر لنا وارحمنا يا رب. كذا من قول من أقوالهم الخاطئة في هذا الباب شاءت الظروف يقول لك انا كنت جاي لك بس شاءت الظروف ان قابل واحد صاحبي وياخدني معاه مشوار شاءت الظروف لم تسمح لي الظروف غلط الظروف جمع ظرف والظرف يعني الزمن والزمن لا مشيئة له بل المشيئة كلها لمن لله وما تشاءون إلا هي شاء الله كذا قولهم وده جماعة بقى المفسرين وجماعة بتاع- بيكتبوا أغاني وبتاع يقول لك آه، قدر أحمق الخطى قدر أحمق الخطى رواية عبث الأقدار اكتبوا كده في المقالات الصحفية وأحب أحمد منى وغدر بهما القدر قلة أدب من المقدر إن كل شيء خلقناه بقدر عبارة عن بهائم تكتب ولا دين ولا ثقافة ولا علم ولا أي حاجة كذا من أخطائهم في هذا الباب نسبة المرأة لزوجها هيلاري كلينتون فلان فلان فلان فلان والقرآن يقول ادعوهم لآبائهم ذلك أقسط عند الله دي- دي فرنجة فرغة فرنجة فرغة حرام شرعا كذا من أخطائهم في هذا الباب قولهم ساعل قلبك وساعل ربك والقرآن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي لمن؟ الله رب العالمين ثم لنقول ساعة لقلبك وساعة لربك أيرضى أن نجعله في الآخرة ساعة في جهنم وساعة في الجنة أنا كل لله كل لله أنا عبد الله كذا قولهم لمن يكذب يا كذاب الفتنة أشد من القتل هو ربنا لما قال والفتنة أكبر من القتل على بالفتنة الكذب تفسير الآية كذب لا الفتنة في الآية معناها إيه الكفر الكذاب زي اللي قاتل هل جريمة الكذاب زي جريمة اللي قتل قتل القتيل ويستشد بالآية ويفهمها غلط الفتنة أكبر من القتل والفتنة هنا معناها إيه الكفر إنما القتل أكبر من الكذب بدليل إن الشرع وضع حد للقاتل ولم يضع حد للمين للكاذب مش هنا ليه كذا قولهم اللهم عليك بأصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم جاء بتوع عربات النقل بقى والميكروباص والتوك توك كده قرأ كده اللهم عليك بأعدائي اللهم عليك بأصدقائي أما أعدائي فأنا كثير بهم فتو سبحان الله المسلم يستعيذ بالله من كل شر ويلوذ بالله لجلب كل خير إياك نعبد وإياك نستعين في كل حاجة كذا قولهم احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا يا ولد جماعة الدكاترة قول هذا دكتور ها احنا عملت اللي علينا الباقي على ربنا لا ده كله اللي انت عملته والباقي كله على مين على ربنا جهل وسوء أدب مع الله المسلم يقول وما توفيقي إلا بالله يقول قل إن الفضل بيد الله مش كده كذا قول بعض الأئمة في الدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه هذا كلام غلط من هدي النبي أبدا من تأليف الأئمة وإلا فقد ثبت في دعاء الوتر القنوت وأعوذ بك من سوء القضاء كده مش النبي علم الحسن يقول في الوتر كده وأعوذ بك من سوء القضاء فتقول لي لا أسألك رد القضاء بس تلطف بس لا قول رده قل أعوذ بك من سوء القضاء هذا الذي علمه النبي للحسن نعم كذا قولهم لا حياء في الدين لا حياء في الدين وتلاقي برامج في التلفزيون بقى تطلع فيها نسوان وكلمة نسوان كلمة عربية فصحى وتتكلم عن الجنس والعلاقات مش عارف ايه ويقول لك ثقافة وعايزين ندرس العيال في المدارس الثقافة الجنسية اصل لا حياء في الدين لا الدين كله حياء مفيش حاجة اسمها لا حياء في الدين دي عبارة غلط الدين كله حياء الحياء شعبة من شعب الإيمان الحياء خير كله ده كلام النبي لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء إنما وما جعل عليكم في الدين من حرج وحرج هنا مش معناه كسوف وحياء حرج يعني إيه عنت يعني دينكم سهل دينكم يسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر طب لا حياء في العلم تمشي تمشي فبدلوا عبارة لا حياء في الدين بعبارة لا حياء في في العلم كذا قولهم لو واحد ما بيصليش طلع عم الحاج ليه ما بتصليش يقول لك يا سيدي ربك رب قلوب اه ربنا رب قلوب واعمال مش قلوب وبس إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ربك رب قلوب أنا عارف وأعمال ولو قلبك نظيف وربنا يرضى عنه كانت أعمالك تبقى مستقيمة كل إناء ينضح بما فيه كذا قولهم عن عيل كده ماهر ناجح ذكي يقول لك ولد شاطر من هو الشاطر شاطر يعني الحرامي النشال في لغة العرب اسمه شاطر النشال الشاطر هو الولد الذي أعي أهله خبثا ومكرا ده لغة ما تقولش شاطر قول ولد طيب ذكي موفق صالح كذا قولهم عن العيال المتخلفين ده عيل متخلف كده بيريل وبتاجر ايه يقول لك جواز مبروك ويقول ادعي لنا يا بركه صح ويسموه مبروك وكان في جزار الله يرحمه كنت اعرفه كان في في شارعهم عيل متخلف اول ما يفتح الدكان ويعلق اللحمه قبل ما يبيع له تعالى حسسني على اللحمه كده ليه يا عم بركه ده واد بركه لا ده واد عبيط يا عبيط ده أنت المفروض لما تشوفه تقول الحمد لله الذي عافانا ويسموه شيخ اي عيال عبيط يقول لك تعالى يا شيخ فلان هو أنت شيخ يعني عبيط مش شيخ بس يكون عبيط كذا قولهم كثر خير الدنيا قل له يا عم الحاج ربنا يبارك في عمرك يقول لك تاني ده انا عندي 70 سنه كثر خير الدنيا دنيا مين يا حاج اللي ليها خير عليك قل ان الفضل بيد الله قل الحمد لله على قد كده واللهم احيني اذا كانت الحياه خير لي وتوفني اذا كان الموت خير لي مش كثر خير الدنيا اللي جايه دي عجيبه قوي وهنختم بيها يا الله ولان الكلام كتير آه، تلاقي طفل صغير وقع له سن او درس يقول له يلا اعمل ايه تقول له خدها كده وقف في وسط الشمس وقول يا شمس يا شموسه خد سنه الجاموسه وهات سنه العروسه وارميها في وسط الشمس صح يعني بتقول له انت جاموسه وطالما هو جاموسه يبقى يا ابن غزاله يعني الجاموسه دي ابن مين بنت مين وبعدين بيسأل الشمس من دون الله ولا يا شمس خدوا هاتي يسألها من دون الله والنبي يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذه كلها كوارث وكلمات شائعة على الألسن محتاجين نراجعها أنا ليا ثلاث محاضرات تحت عنوان أمثال كلمات وأمثال تخالف العقيدة بتاع زمان مطبوعة في أشرطة وموجودة على الإنترنت على مواقع كتير جدا وعملناها في قناة الحكمة وقناة الرحمة وموجودة في ثلاث محاضرات بالصوت والصورة فاللي عايز ينزلها من على موقع الرحمة ينزلها وأظن يعني كتير منكم سمعها أنا بس بأذكر ولعل البعض لم يسمع وقد حملني على هذا الكلام الموضوع اللي احنا فيه تبسيط العقائد الإسلامية والصور التي يقع الناس فيها في الشرك وهذا منها لا شك في ذلك كل عام وانتم بخير ان شاء الله الخميس القادم ان شاء الله بيقين هيكون رمضان لان رمضان اما الاربعاء واما الايه الخميس فان شاء الله كده كده الخميس هيبقى رمضان ان شاء الله انا اكون معاكم ان شاء الله في رمضان في التراويح في الصلاة يعني كل اثنين وخميس طبعا هقول كلمة كده عشر دقائق ولا حاجة كل اثنين وكل خميس فانا ان شاء الله هبدأ معاكم من الخميس القادم ان شاء الله عز وجل ها مالكش دعوة بقى شوف الأقرب إليك إيه وروح روحه خلاص أنت أنت أقرب ليك هنا ولا هناك أنت الأقرب إليك هنا ولا هناك شوف الأحب إليك فين روحه بس هتلاقيه مالكش دعوة بس أنت حط الفانوس كده هتلاقيه إن شاء الله قول جزر هتلاقيه إن شاء الله لا إله إلا الله خطبة الجمعة القادمة بعد القادمة أنا معاكم إن شاء الله أنا بكرة معتذر عن خطبة هنا في آه، أحد العلماء الأفاضل أكون معاكم إن شاء الله من علماء الجمعية الشرعية وأنا اللي بعدها معاكم إن شاء الله وأنا اللي اعتذرت عشان عندي آه، ظرف يعني ما حكم أن يصلي ويملك قهوة يتناول فيها الوافدون الشيشة أسأل الله أن يغفر لي وله ماله مال مختلط الشيشة والبن والقهوة والسحلب والعناب حلال شرب المعسل والطاولة والدومينو هذا حرام ثمنه مختلط فيه حرام على حلال فأسأل الله أن يتوب عليه وأن يمنع هذا الحرام من مكانه وأن يثبته على الصلاة ويغفر لي وله نظرت لله أن أضع مبلغا من المال في المسجد إن نجحت في الامتحان ونجحت والحمد لله وأنا أضع فأنا أحيانا أضع مبلغ أو جزء منه في مسجد وجزء في مسجد آخر فهل يجوز إذا عينت في النذر مسجدا بعينه فلا تضع النذر إلا فيه اللهم إلا إذا كان المسجد بقى فيه ضريح وفيه بلاوي سودة قل عنده خالص ده فأنا نذرت أحط المبلغ ده النذر جمع التوحيد حطه في التوحيد طب افرض نذرت احط المال مثلا في التوحيد وصعب عليا قمت رحت حاططه في مسجد الرسول ينفع ينفع لان ده مسجد اعظم طب نذرت اقيم ليله في مسجد النبي محمد وما عرفتش ينفع اقيمها في المسجد الحرام ايوه لانه ايه اعظم طب نذرت ليله في المسجد الحرام ينفع اوديها في المسجد النبوي لا لان المسجد النبوي اقل درجة من المسجد ايه الحرام وما سوى المسا... وما سواها المساجد الثلاثة دي فالمساجد ايه سواء فانت عينت مسجد بعينه حط فيه القيمة بتاعت الذهب اللي شوف اللي عنده ذهب يساوي آه سبعة اللهم صل على محمد 85 جرام ذهب عيار 24 أو 97 جرام ذهب عيار 21 أو 113 جرام ذهب عيار 18 وحال عليها الحول الهجري فيجب فيه زكاة ولو كان للحلي على الراجح من أقوال أهل العلم انتصر لذلك أبو حنيفة والخطابي وغيرهم من العصري بن عسيمين وابن باز وغيرهم كثير والله أعلم آخر سؤال هل يجوز هل يجوز الصلاة في مصلى بعيد عن المسجد بشارع أن يوجد مصلى غيره ويوجد طريق الشارع ثم الرصيف فجعل الرصيف مصلى هل يجوز أنا مش فاهم السؤال مش فاهمه يجوز نصلي في المسجد وفي المكان الملحق بالمسجد إذا كانت الصفوف متواصلة والصوت يبلغنا إن شاء الله وعلى العموم على العموم الضرورة تبيح المحظورة ينفع نصلي قدام الإمام لو ضاق بنا المسجد وضاقت الطرق التي من خلف الصفوف خلف الإمام هنعمل ايه الضرورات تبيح الايه المحظورة أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم شهر رمضان وأن يعنا على صيام نهاره وأن يعنا على قيام ليله على الوجه الذي يرضيه عنا أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله الله